ساعة بالعود
محمد دلال إلمية إذاعة البيت الوطني السوداني انتوا رائعين إذاعتكم زي الورد
معوض عبد المجيد تعريف كامل وزوجتي علوية حامد هارون وأبنائي الأربعة منذر مازن بعدين عندي تيمان اثنين هاشم وحسن دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم أسهر مع الأفلاك عيوني جافي النوم دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك حبيبي ايه نساك ومين علي قساك حبيبي ايه نساك ومين علي قساك لو تنسى إخلاصي أنا مستحيل أنساك دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك أشوف مثالك وين وكيف تراك العين أشوف مثالك وين وكيف تراك العين يا سادة يا أسمر يا ناير الخدين دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك يا أملي في دنياي ويا أعز مناي يا أملي في دنياي ويا أعز مناي أنا أهوى ما يرضيك كيف ترضى أنت أذاي دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك حبيبي مهما يكون انا الوحيد ممكن حبيبي مهما يكون انا الوحيد ممكن اموت شهيد الحب لو ضيعتني عيون دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك كلمة فنان الشباب أطلق عليه حسين عثمان منصور كان في جريدة الصباح الجديد مجلة أقصد بعدين يليه كان رحمة سليمان برضه صحفي كان الأخبار جريدة الأخبار سماني الفنان الزر ليه يا قاسي يا قاسي باقي ليه نسيت إخلاصي يا ناس يا قاسي ليه نسيت اخلاصي ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت إخلاصي يا قاسي يا قاسي ليه نسيت اخلاصي
دي مشاغل بالي دي مشاغل بالي وانت بالك خالي ليه تضيع مالي ليه تضيع مالي في غرامة مالي
يا قاسي ليه نسيت اخلاصي ليه يا قاسي يا قاسي وليه نسيت إخلاصي ليه يا قاسي يا قاسي ليه ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت نسيت اخلاصي إخلاصي ليه دوام تبعدني ليه دوام تبعدني يوم تعال وعيدني بالوصال يا روحي بالوصال يا روحي نظرتك تزعيدني ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت اخلاصي ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت إخلاصي الصدود يا روحي الصدود يا روحي زاد علي جروحي كيف أعيش من غيرك كيف أعيش من غيرك وانت عندك روحي ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت إخلاصي الصدود يا روحي الصدود يا روحي زاد علي جروحي كيف أعيش من غيرك كيف أعيش من غيرك وانت عندك روحي ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت إخلاصي ليه يا قاسي يا قاسي ليه نسيت إخلاصي ليالي لغانة جميلة كانت كانت يا سلام أفراح وسمر وأغاني والدنيا منى وأحلام ليالي لغانة جميلة كانت كانت يا سلام أفراح وسمر وأغاني والدنيا منى وأحلام الدنيا منى وأحلام.
السلام الدنيا دنيا هنا واحلام أحلام الدنيا يا سلام الدنيا منى أحلام دنيا الأشواق الفايضة من بحرين وليالي الأنس البارد بأسماك ليالي العيد كم خلت قلبي الخاطئ في حبه يزيد حبيت وانا طبعا حبي في نوع فريد حاولت ازعد في حبك مهما يجي التهويام واحذرني اسلم قلبك لتصاريف الايام والدنيا يا سلام يا سلام احلام الدنيا يا سلام الدنيا احلام الدنيا مم. الحب موجود في الدنيا الحب موجود في الدنيا من ماضي دهور لليل تشتاق الأنجم لليل تشتاق الأنجم والظلمة تحب النور والرود يتعشق بعضه الرود يتعشق بعضه أغصان فروع وزهور وفي الرود كم ساجعة جميلة في الرود كم ساجعة جميلة تغريد للعصفور وفي كل أغروض لطيفة لبنات الأيك كلام وفي كل أنشودة خفيفة فرحة وشفاء للآلام فرحة وشفاء للأسلام أحلام الدنيا هنا وأحلى يا سلام الدنيا هنا وأحلى أحلام يا سلام الدنيا هنا وأحلى أحلام الدنيا منو أحلام يا دنيا جمالك مغري يا دنيا جمالك مغري يا دنيا جمالك مغري. يا دنيا جمالك مغري يا دنيا جمالك مغري يا دنيا جمالك مغري. كم ألهم لحني وشعري يا دنيا جمالك مغري يا دنيا جمالك يا دنيا يا دنيا يا دنيا جمالك أعلم شيء ولا أدري يا دنيا جمالك مغري يا دنيا يا دنيا جمالك مغري يا دنيا يا دنيا أعلم شيء أو لا أدري يا دنيا جمالك مغري سلمت قلبي وفكري ناجي بهم الآرام في جو الحب العطري فيه وزيدين غرام والدنيا يا سلام الدنيا هنا وأحلى أحلام الدنيا الفراق واشكي لمين انا انا احكي ألم الفراق واشكي لمين انا انا احكي يوم الحبيب ودعني راح ضاعف علي ألم الجراح هالايام اجد الشراح واجد معاه المحبوب صراح احكي الم الفراق واشكي لي مين انا انا احكي كانت دموع عيني تسيل كل ما أشوف وجهه الجميل كانت دموع عيني تسيل كل ما اشوف وجهه الجميل بين الزهور وعلى النخيل بكت الطيور يوم الرحيل احكي الم الفراق واشكي لمين انا انا احكي أنا يا حبيب ليتي غرام أنت المنى وأنت المرام أنا يا حبيب ليتي غرام أنت المنى وانت المرام مهما تزيد الروح درام ليك الوقار والاحترام احكي الم الفراق واشكي لمين انا انا احكي يا روحي ماذا الصدود أنا دمعي جاري على الخدود يا روحي ما ما ما هذا الصدود انا دمعي جاري على الخدود لو كان قليل خليك ودود فرط الدلال فات الحدود احكي الم الفراق واشكي لمين انا انا احكي أنا يا حبيب عاشق أسير أعتز بيك وهو كتير أنا يا جميل عاشق أسير أعتز بيك وهو كتير لو قلت لي غيرك سمير مولانا عارف في الضمير احكي الم الفراق واشكي لي مين انا انا احكي أنا يا ملاك الروح محال أنساك ولو هجراني الضال أنا يا ملاك الروح محال أنساك ولو هجراني طلطال لو أبعدك عني الدلال لابد من من يوم الوصال الفن يعني لا نهاية له أنا بعتقد أنه مهما الإنسان أعطى وأعطى ما بيقول انا وصلت للقمه الكلام انه الانسان يقول اعطيت ووقف عند حده ده ليست بفنان الفنان طالما انه الدم يجري في عروقه وهو بيأدي صحيح كل يوم والتاني بيعطي اكثر واكثر متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا
مثال يا ربي بنت لمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا
متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا مثال يا ربي بنت لمنا مثال يا ربي ان شاء الله تلمنا
متين يا ربي لي حبيبي يعود أغيم ليالي بالكمان والعود أغني ليه الرأي على المنشود واشوف في خدوده نظرة الورود ميتين يا ربي تاني تلمنا قريب ان شاء الله تاني تلمنا
متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا ميتين يا ربي تاني تلمنا قريب يا الله ان شاء الله تلمنا ميتين يا مسافر عود ليم درمان كثير لو لحظة تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك مبتهج فرحان كأنك زهرة ندية في بستان ميتين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا ممكن يا ربي بهدي منا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا متين يا مسافر عاد اليم درمان كثير لو لحظة تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك مبتهج فرحان كأنك زهرة ندية في بستان ميتين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا ميتين يا ربي تاني تلمنا قريب
ربتين يا ربي أيام الفراق تزول والقانا يكون هنا وشواق ما كان بيدي أعيش وحيد مشتاق لكن يا روحي الزمان فراق مشان يا ربي تاني تلمنا غريب يا ربي إن شاء الله تلمنا متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا
يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا متين يا ربي ايام الفراق تزول والغنى يكون هنا واشواق ما كان بيدي اعيش وحيد مشتاق لكن يا روحي الزمان فراق يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك وكيف تنساها والله ما بنساك ضاعت وانا وحدي اترغب طيفك بين املي وودي وما قادر اشوفك ضاعت وانا وحدي اترغب طيفك بين املي وودي وما قادر اشوفك اسال عن شخصك وانا قلبي حليفك ده الحب يا حبيبي والحب اقسام أذكر يوم كنا والشاطئ الأخضر تنظر النزور في أجمل منظر أذكر يوم كنا والشاطئ الأخضر تنظر النزور في أجمل منظر يتفتح وردك والكون يتعطر ده الحب يا فاتن والحب أحلام أيامي الحلوة قضيتها معاك أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك كيف بنساه والله ما بنساك فضلت أفكر في جمال الماضي فضلت أفكر في جمال الماضي مرات أتألم مرة أكون راضي ضحيت في غرامك واستمت أغراضي ده الحب له تعلم والحب آلام أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك كيف تنساها والله ما بنساها أنا يا ناري يا ناري أنا يا ناري أنا يا ناري يا ناري أنا يا ناري يا نار الحب أنا عياني ما عارف مين الجاني يا نار الحب أعياني ما عارف مين الجاني حير فكري وجداني ومحبوب الراح خلاني في آلامي وأحزاني
آه يا ناري
أنا يا ناري يا ناري أنا يا ناري أنا يا ناري يا ناري أنا يا ناري أمر الحب يا خلاني كما أضحكني وأبكاني أمر الحب يا خلاني كما أضحكني وأبكاني لو ما الحب شي رباني انا كيف اهواه وينساني مالك روحي وانساني اه يا ناري انا اه يا ناري يا ناري انا يا ناري امراني امر الحب يا خلاني كما اضحكني وابكاني لو ما الحب شي رباني انا كيف اهواه وينساني مالك روحي وجداني اه يا ناري انا انا انا آه يا ناري انا آه يا ناري يا ناري انا يا ناري يا نار الحب انا عياني ما عارف مين الجاني يا نار الحب اعياني ما عارف مين الجاني حير فكري وجداني اختاروا السعايا الآلام بعدك عني والأيام اختاروا السعايا والآلام بعدك عني والأيام أصبحت صديق في بعدك عني للأشواق والصبر اللي مضني لإحساس بفقدك جارح وكل مثير لي عذابي وحزني للتفكير في ميتين نتلاقى للتفكير في ميتين نتلاقى أعرف حالك تعرف عني عشت غرامي في ألحاني وفي نجوايا وفي حرماني وعرف الحب بأن الناس لكنه غرامي إحساس تاني عشت غرامي جبان الناس لكنه غراميك إحساس تاني عشت ظروف الحلوة ومرة عشت ظروف الحلوة ومرة وكانت أبعد من حسباني اختاروا السعايا والآلام بعدك عني والأيام اخترتي طريق لي قلبي الخالي عواطفه بريئة وطهره مثالي اخترتي طريق لي قلبي الخالي عواطفه بريئة وطهره مثالي لقيتك حبي المكتوب ليا تحيا ظروفه حروف في خيالي أصبح نور دنياي المظلمة أصبح نور دنياي المظلمة وساعد أقوى من الليالي دموع الشوق في عيوني توري أصبح إيه من بعدك أمري قسوة فديك في أيام كانت بوجودي غاية عمري دموع الشوق في عيوني توري أصبح إيه من بعدك أمري قسوة فقدك في أيام كانت بوجودي غاية عمري انتي غرامي لنا توجت انتي غرامي لنا توجت اصدق ما في لحني وشعري اختار السعايا والآلام بعدك عني والأيام ام ام ام مية إذاعة سودانية حلوة جميلة
آه، غصبا عني أنا غصبا عني غصبا عني آه غصبا عني آه غصبا عني استحمالك غصبا عني استحمالك غصبا عني لو كنت بعاتبك على أعمالك ما كنت الليلة تزعل مني أنا غصبا عني أنا غصبا عني أنا غصبا عني أنا غصبا عني استحمالك غصبا عني لو كنت بحاسبك على أعمالك ما كنت الليلة تتعاني مني أفتيش في الأيام العمر طواها طواها لحظة سعيدة مع أيامك ويلقاها أفتيش في الأيام العمر طواها طواها لحظة سعيدة مع أيامك ويلقاها لا تسأل عن عيوني ولا عن بكاها بكاها ولا عن أحزاني والأوهام اللي بتمناها لو أمشي للسعادة وترجاها ألقاها تهرب مني أوه غصبا عني أنا غصبا عني آه غصبان عني استحمالك غصبان عني استحمالك غصبان عني لو كنت بعاتبك على أعمالك ما كنت الليلة تزعلي مني تتغابي العيسى اللي بيننا ونحن غصبان عني استحمالك غصبان عني استحمالك غصبان عني لو كنت بعاتبك على أعمالك ما كنت الليلة تزعلي مني تتغابي العيسى اللي بيننا ونحن اللي عرفة اللي بيننا قديمة تتغابي العرفة اللي بيننا ونحن العرفة اللي بيننا قديمة ليه يا شريكة روحي تبيعي حياتي بأبخس قيمة لو اقبل يا بحب الصداقة حميمة صديقة ما بتقبلني آه غصبا عني آه غصبا عني أنا غصبا عني استحمالك غصبا عني استحمالك غصبا عني لو كنت بحاسبك على أعمالك ما كنت الليلة تزعل مني أقاوم اقدر اسيب وارجع اقول للناس دون ما اشعر اسمك اجيب اقاوم احساس انا لو حبك اقدر اسيب وارجع اقول للناس بدون ما اشعر اسمك اجيبه ايه من غير حبك لي ولا عيبه الخلاني اغني اغني غضبان عني آه غضبان عني انا غضبان عني استحمالك غضبان عني استحمالك غضبان عني لو كنت بحاسبك على اعمالك ما كنت الليله تزعلي مني آه غضبان عني انا غضبان عني آه غضبان عني آه غضبان عني
يلا حلوين يا جميلين مع السلامة
ساعة, ساعة.